ربي بدعي ربي لا يرعاني ويزود في بسم إيمان الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد أحبابي المشاهدين في كل مكان إني أحبكم جميعا في الله أنا هتغير وهزرع الخير هزرع الخير وهبدأ من هنا هزرع كل يوم ثمرة جديدة أو شجرة جديدة أو بذرة جديدة كل يوم وكل لحظة وكل ثانية أنا محتاج أزرع وأزرع وأزرع لأن مهمتي في الحياة تعمير الكون زي ما أنا عارف أن الله سبحانه وتعالى يقول واستعمركم فيها بكل وضوح وكل فهم اللي أنا فهمه أن الله حينما خلقني فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأنا أتعبد لله سبحانه وتعالى الذي جعلني خليفة في الأرض حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة حينما قال أيضا واستعمركم فيها أنا هزرع الخير هزرع الشجر هزرع عشان احصد الثمر هزرع مع اولادي هزرع مع ابويا وامي هزرع مع اصحابي واصدقائي هزرع مع جيراني هزرع مع زمايلي في الشغل هزرع في بلدي وفي مجتمعي هزرع في الشارع هزرع من هنا من ميدان التح- التحرير هزرع وانا بتعلم هزرع علشان اعلم هزرع لما احط مسجد هزرع لما احط جامعه هزرع في الجامع والجامعه هزرع في الصحيفه والمجله هزرع في الاعلام وفي البرنامج وفي التلفزيون هزرع في كل مكان اكون موجود فيه كل كلمه انا بقولها هي زراعه زراعه هزرعها في الصحيفه بتاعتي الصحيفه اللي في يوم من الايام هروح لله سبحانه وتعالى الذي اساله سبحانه اننا وانتوا يا رب ندخل الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب قولوا امين اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب وقت ما نيجي نلاقي الصحيفة موجودة وناخدها إن شاء الله باليمين نبقى زرعنا فيها فنلاقي الثمرة جوه الصحيفة هزرع علشان الجبال تكبر والثمار تكبر والدنيا تكبر واحنا كلنا نكبر هزرع الخير هزرع الخير في كل مكان دوري وواجبي ان انا ازرع وازرع مظبوط الزراعة اللي احنا عايزين نعملها زراعة بوضوح جدا في كل مكان زراعة في شخصيتي زراعة في عيلتي زراعة في صحتي زراعة في مجتمعي زراعة في مهنتي حتى مالي اللي أنا محتاج إن أنا يبقى معايا ما أقوم به على حاجتي كلنا عارفين وكلنا فاهمين وكلنا واعيين كلنا عارفين أن نعمل مال الصالح في يد الرجل الصالح كلنا محتاجين يا جماعة إن احنا نزرع نزرع كتير عشان إن شاء الله نحصد كتير بس أهم من زراعة الكتير زراعة الكيف هنزرع إيه ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة الكلمة الطيبة الكلمة الكلمة احنا لو قعدنا نقول ونعيد ونزيد ونعمل حلقات ونعمل أيام عشان نتكلم على الكلمة عشان نوفيها حقها كلمة الله القرآن الكريم حياتنا كلها كلام الكلام يدخلنا الجنة ويدخلنا النار يرفعنا لفوق وينزلنا لتحت وده كلام رب العالمين الكلام محتاجين ان احنا نبقى فاهمين كويس جدا نتعامل معاه ازاي كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها آه احنا محتاجين ان احنا نتذوق هذه الثمرة فعلا بنتذوقها عارفين الراجل الطيب الراجل الصالح اللي ربى اولاده من مال حلال اللي كان بيتحرى الحلال اللي كان بيربيهم على المسجد وبيربيهم على الطاعة لما شافوه وهو بيبوس ايد ابوه فطلعوا يبوسوا ايده هو كمان لما شافوه بيبوس ايد رجل امه عفوا ايد ورجل امه طلعوا هم كمان بيبوسوا ايد ورجل امهم لما شافوه بيسمع كلام امه ولاده كمان سمعوا كلامه لما شافوه صادق بيزرع الصدق يزرع الصدق ما بين الناس عمره ما قال لهم قولوا لحد باباكو نايم ولا باباكو مش موجود كان يقول الحقيقة شافوه صادق في تجارته في معاملته شافوه أمين كان موظف أمين ما بيضيعش وقت أبدا في المكان اللي بيبقى موجود فيه مستأمن من قبل كل الناس اللي موجودين سلامة من مجتمعه من المديرين بتوعه من المشرفين بتوعه عمره ما ضيعهم مستأمن وما ضيعش في يوم من الأيام الناس اللي تحت منه أو الناس اللي هو مسؤول عنهم زرع لأنه كان راعي وكل راع مسؤول عن رعيته نكمل زراعة مع بعض بعد الفصل هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي ازرع الخير ربنا يرحم جينا بعد الفصل وانا بفكر لما اجي اقول ازرع الخير هلاقي الامثله كتيره جدا وعظيمه جدا مش في التاريخ القريب بس ده من يوم ما ربنا خلق سيدنا ادم الى هذه اللحظه والى ان تقوم الساعه والى ان نلاقي الله سبحانه وتعالى رب العالمين محتاجين نزرع الخير كلنا بنقرا يوم الجمعه سوره الكهف ما شاء الله تقريبا كلنا نبقى حافظينها والله سبحانه وتعالى يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صالحا إيه ده ده الأب زرع الخير سبحان الله الأولاد الله سبحانه وتعالى يبعت سيدنا الخضر علشان يكون مع سيدنا موسى عشان يبني الجدار علشان يحافظ للغلامين اليتيمين في المدينة على كنزهم اللي أبوهم كان عينه لهم لما يكبروا أي زراعة دي أتعجب من ذلك لما أسمع حد يعني مهزوز شوية في زراعة الخير من جواه مهزوز شوية لكن ما شاء الله يتثبت بعد ذلك مش كلنا لما قلت طب أنا أسيب إيه لعيالي يقول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ازرع الخير اتقي الله كنت الموضوع ده بيشغلني جدا ويهمني اه مزنوق في فلوس اه محتاج فلوس تودي العيال المدارس وتجيب لهم لبس وتاكلهم وتشربهم وتسفرهم لكن خير الزراعه زراعه تزرعها لنفسك لنفسك الاول لان انت مسؤول عن نفسك الاول وبعدين مسؤول عن عيالك ان انت تزرع تقوى الله سبحانه وتعالى تتقي الله ومن يتقي الله يجعل له مخرجا دي زراعه الخير الحقيقيه قصة مشهورة ومعروفة معروفة من أب كان بيزرع خير لو ما مشيوش الولاد على نفس المنهج زي ما كان في سورة القلم عن صاحب الجنة اللي كان بيعطي الفقراء لكن ولاده قال لك طيب هم ما زرعوش معانا ما لهمش نصيب فضيعوا الخير حبوا يحصدوا الشر فزرعوا نار حصدوا الرماد الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الجنة نار ورماد إلا لو زرعت الخير قبل ما تزرع شجرة انوي فيها الخير ملك من الملوك عظيم كان يمر على الناس فوجد رجل شيخ كبير هرم ربما تجاوز المائة عام يقف ليزرع نخلة شوفوا النخل ما شاء الله من حوالينا النخل ده عمره سنين وسنين سنين طويلة عقبال ما النخل يكبر ويطلع ثمرة حتى تكون فيه ثمره لقى الراجل الشيخ الهرم الكبير الذي ربما تجاوز المائة عام يزرع النخلة فز- فسأله لما تزرعها فقال له يعني ايه قال لما تزرعها وأنت شيخ هرم ربما أثقلت حملك يعني من الآخر بيقول له أنت مش هتاخد منها حاجة يعني فقال له أنت رجل هرم ففيما تستفيد قال له من قبلنا زرع ونحن حصدنا ولمن بعدنا نزرع حتى يحصل من يأتي بعدنا زرعت ايه ده اللي محتاجينه انا محتاجك تزرع انا هتغير وهزرع الخير انا هتغير وازرع الصدق انا هتغير وازرع الامانة انا هتغير وازرع الشهامة انا هتغير وازرع الزراعة الطيبة اللي من غير سرطان اللي من غير امراض مسرطنة هتغير وازرع في ولادي الرحمة أزرع في عيالي المروءة أزرع في عيالي الرجولة أزرع في عيالي الشهامة أزرع في عيالي حب الخير للناس أزرع في عيالي أداء المصالح للناس كان رمز من الرموز الكبيرة قوي إن إحنا مش هنزرع غير ان الناس حالها واقف والمصالح واقفة والمصلحة تاخد يوم واليوم يبقى يومين واليومين يبقوا شهر والشهر شهرين والشهرين يبقوا سنة وسنتين وتضيع المصالح من النهاردة هزرع كل واحد في ايدي ان انا اديله مصلحته هاديها وهاديها دلوقتي محتاجين نزرع مع بعض لو انت موظف مش هتبيت عندك ملف الا وانت فعلا ان شاء الله مخلصه على قدر جد جهدك واجتهادك لان انا شفت وعشت مع ناس كتير ويمكن انا واحد منهم ممكن ناس تموت وبيوتها ربنا يعافينا يا رب اشوفهم اشوفهم تتخرب علشان مصلحه كانت عند موظف مهمل او مش شايف حق الله او مش بيزرع الخير محتاجين نزرع مع بعض صح نزرع خير صح نزرع وقتنا نزرع استثمار وقتنا الزراعة هتبقى إذا زرعت صح هتحصد صح إذا زرعت بذرة طيبة هتحصد ثمرة طيبة هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي أشهد الله أني سأكون إنسانا أزرع الخير دوما أنا هتغير وأزرع الخير هزرع من دلوقتي المصالح الناس اللي هأديها على أكمل وجه هزرع من دلوقتي وأنا زي ما بقول همسك ورقة وقلم وأكتب أنا محتاج أزرع فين أول زراعة هزرعها إن أنا أبدأ في نفسي هبدأ من دلوقتي بنفسي وهزرع في نفسي الخير هطور مهاراتي هتعلم كويس هكون أمين وهكون صادق هزرع طب أنا أمين وصادق يا جماعة في إيه لا انا هزود الصدق وهزود الامانه هكون النموذج الطيب اللي زي ما بيسموه هو مثالي في كل حاجه هزرع المثاليه ايوه المثاليه مش هعيش الاحلام انا هخلي الاحلام واقع والواقع هيبقى محدد باهداف والاهداف هيبقى لها خطط هزرع الاهداف وهزرع الخطط وهزرع ترتيب الاولويات وهزرع حياتي صح وهتحمل المسؤوليه صح كل دي زراعة بتحط- بنحطها جوانا هزرع كل دوت جوايا وفي قلبي وهطلع من قلبي ومن جوايا احطه في جوارحي ووعد بخليه كله جوارحي وانا كمان ماشي مع اولادي وماشي مع زوجتي هزرع الخير صح وهزرع الخير مظبوط هزرع الخيل الخير والله كويس الخيل ده ما شاء الله مصدر خير نفهم صح حافظ على صحتي صح حافظ على صحة اللي حواليا صح حافظ على البيئة صح هنظف شرقي صح هعيش والله مع أبويا وأمي صح هزرع كل ما هو مصدر صدق وسعادة طمأنينة هزرع العلاقات الزوجية صح علاقة الأباء بالأبناء صح مزرعتي دي مهمتي هكون مزارع وكل إنسان هو مزارع يزرع يزرع ويحصد هيزرع في وظيفته في عمله في مهمته في مهنته دكتور صيدلي مهندس آه، مصور آه، بينظف الشوارع كان ناس في الشارع سباك كهربائي عظيم مفيش حد في الدنيا حقير إلا ربنا يعافينا الشرير كل إنسان هو أهل خير وكل إنسان عظيم في مهمته وفي عمله ازرع في مكانك هتحصد صح أنا هزرع الخير أنا هتغير وهزرع هتبقى مهمتي مهمة الزراعة أيوة الزراعة يا جماعة يلا نبني بلدنا ونزرع صح نزرع في كل مكان نزرع القدوة الطيبة محتاجينها نزرع الرجل الصالح نزرع الأم الصالحة المدرسة الأمة نزرع في ولادنا ونزرع في أهالينا ونزرع في جيراننا قاعد أقول نزرع نزرع نزرع لو تنيتني أقول الحلقة كلها ازرع قدوة ازرع صدق ازرع أمانة ازرع شهامة ازرع رجولة ازرع كل الصفات الحميدة ازرع كما كان النبي صلى الله عليه وآله وهو الذي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ازرع أخلاق أخلاق ازرع عمل ازرع إتقان ازرع ما يقوله النبي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه خليك أنت الراجل بتاع الإتقان فتحصد الإتقان خليك أنت الراجل بتاع القلب والسريرة الطيبة ازرع نفوس رضية ازرع تسامح ازرع كف الأذى عن الناس ازرع كف الأذى عن الأقربين ازرع التعامل والحوار بفن وذوق وأدب وأخلاق ازرع لو سمحت ازرع من فضلك ازرع كلمة طيبة حتى تكون شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ازرع تؤتى الثمرة التي تؤتى كل حين بإذن ربها والله مهما تأخر الحصاد إلا أنه يوما آت وزي ما كنا بنقول ازرع عشان ولادك اللي بتحبهم عشان أهلك عشان ناسك عشان نفسك هتحصد عند ربك وهتحصد في الدنيا وربنا من سننه الكونية أنه سبحانه يقول إنما الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات انوي نية زراعة طيبة عشان تحصد كويس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم لعلكم ايه بقى ده الكلام لعلكم ايه ترحمون تفلحون لعلكم تؤمنون لعلكم تفلحون هنا العجب محتاجين الفلاح ازرعوا الخير تصلوا إلى الفلاح وياه وياه لو وصلنا في دنيتنا وآخرتنا للفلاح بقينا فالحين يا رب نكون من الفالحين أنا هتغير وهكون فالح مش فلاح بس فالح ناجح بزرع الخير وأكيد إن شاء الله هحصد الخير الوقت بيجري واليوم بيجري والزمن بيجري والعمر بيجري بس الاستثمار الحقيقي لما ازرع صح مهما جري وكان عندي رصيد لأن كل لحظة وكل نفس وكل ساعة وكل خطوة كنت بمشيها كنت بزرع فيها سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله تزرع بها في الجنة نخلة والاستغفار تزرع به مغفرة ولا إله إلا الله تزرع به بيوت وقصور في الجنان وراحة وطمأنينة وألا بذكر الله تطمئن القلوب ازرع الخير وأنا هتغير واشتغل وزارع فالح للخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتغير مهما يكون واللي مقسوم لي يكون تتغير كل حياتي واسجد لإله الكون هتغير واعبد ربي وادعي للناس من قلبي ما هو لازم اسامح واغفر واديهم عطفي وحبي وادعي ربنا يرعى